باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين نختم بنعمة ربنا بموضوع كيف نقتني الثمر احنا مشينا في كل الثمر محبة فرح سلام طول أنا لطف صلاح إيمان وداعة تعفو والطبيعي هو اللي حصل أنه كلنا نحس ما عندناش أو ما عندناش كتير يجوز عندك درجة سلام بس اللي بيتكلم عنه ربنا أكتر كتير من اللي عندك يجوز عندك دور درجة طول أناة بس اللي بيتكلم فيه المسيح أعلى كتير من اللي عندك فيبقى واضح ان احنا كلنا محتاجين كل الثمر يا اما ما عندناش خالص يا اما عندنا واحد من عشرة فاضل لسه تسعة من عشرة اذا موضوع ازاي نقتني الثمر ده مهم في الاخر افتكروا هو الآية ابتدت الأول بكلمة مهمة ثمر الروح إذا الموضوع كله مرتبط بإيه؟ بالروح القدس وعشان كده الشعار هنا امتلئوا بالروح لو الواحد اتملى بالروح كل ده يطلع لوحده تلاقي نفسك بتدلدق حب وبتدلدق فرح وبتدلدق لطف ووداعة وطول أناة وسيلف كنترول جاي سهل وكله عشان كده عاوز أقول لكم قديسين كتير من اللي سبقونا يمكن ما بيقعدوش ايه يقعدوا يحطوها افكار كده وتدريبات وما بيقعدوش يعملوا الشغل بتاعنا ده انما واصلين لده كله ازاي هم مركزين في الامتلاء بالروح سماه القديس مكاريوس الهدف الأسمى للحياة المسيحية أن يمتلئ الإنسان بالروح وأنس روح الله ملاك خلاص هيطلع منك كل حاجة حلوة إنما إحنا مليانين حاجات تانية يعني إيه أفكار الدنيا مشغوليات الدنيا شهوات الدنيا كلام الناس في حاجات كتيرة مليانة غير روح ربنا إذا القاعدة إن الواحد لو امتلأ بالروح هيطلع الثمر ده لوحده. شوفوا النص بقى بتاع أفسس خمسة ده نشتغل عليه ونختم بيه. انظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لأن الأيام شرير. من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء. مرة عملنا دراسة على كلمة أغبياء في العهد الجديد. أنا وأبونا بولس عندنا طلعت أظن تمن مرات وكل مرة بمعنى ممكن تدرسوها دي إنما هنا الغباء طلع في إيه لو أنت مش فاهم ربنا عاوز إيه تبقى غبي وطبعا الواحد مش بعيد عن الغباء يعني عاوز أقول إيه ما احنا بنكتشف لأول مرة إن احنا بنجري في حاجات كتير قوي مش هي اللي عاوزها ربنا ده ربنا عاوزك تركز في المحبة تركز في السلام تركز في طول الأناه فسوري الواحد مركز في حاجات تانية مش هو اللي ربنا عاوزها فلا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح يعني بدل ما نقعد نتكلم هنشرب مش هنشرب امتلئوا بالروح مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله احنا ندرس النص ده بس كمجال للامتلاء بالروح اول خطوة في امتلئوا بالروح بطل تعطل روح الله بطل تقول لا لروح الله يعني ايه احنا بنقول بدل ما نقول لا للشر ساعات نقول لا لربنا شوفوا الآية المشهورة بتاعت أفسس 4 يقول لا تحزنوا روح الله القدوس الروح القدس شخص لطيف جدا ساكن فينا انما وشخص دي انا قاصدها لان هو اقنوم بيزعل بيزعل لما يلاقيك مشغول زياده لانه ربنا اللي جواك يقول لك عاوز اقعد معاك يزعل لما يلاقيك قلقان يقول لك قلقان ده السماء والارض كلها فداك بيزعل روح الله لما يلاقيك مشغول على الفلوس فلوس ايه يا ابني ده دمي دفعتهولك ما هو روح المسيح فلا تحزنوا الروح القدس يعني ايه افتكر ان روح ربنا بيزعل لكن من رقته يزعل ويسكت وده بيحصل مع ناس كتير قوي روح الله يحزن من كلمة ملهاش لازمة من تفكير شاتت في الدنيا من كسل من كبرياء يحزن اسكت زي ما يكون عندك ضيف مهذب جدا تتجاهله وت- وتطنشه ياخد جنبه يقعد في البيت يقعد ما بينزلش انما خلاص مركون احنا ناس كتير عايشة كده ركنا روح ربنا جواها وايه حزناه وعايش وطبعا لما يحزن الروح القدس انت لا يمكن تفرح لا يمكن لان مفيش فرح حقيقي الا لما الروح القدس يفرح فيك او ي- ينتعش فيك او يملاك أم، طبعا الروح القدس بيقول لك ما تقاومش الشر اول ما تقاوم الشر الروح القدس يحزن اذا روح الله عمال يقول لك بلاش حبيبي بلاش دي بلاش تتخانق بلاش تجيب سيرته بلاش تتعادي بلاش تعند بلا انت بقى كل البلاشات دي او اللقات دي انت مش بتعجبك بنفس المعنى اتقال في تسالونيكي خمسة لا تطفئوا الروح يبقى قبل ما ادخل على امتلئه بالروح انا بركز على ايه احنا بنعمل عكس كده احنا بنزعل روح ربنا او بنطفي روح ربنا نطفي دي تضيف معنى تاني ان الروح القدس بطبعه سخن ح- حار نار طول ما انت مش سخن يبقى في حاجة غلط طبعا كده يبقى كله غلط لا تطفئوا الروح يعني الإنسان الروحاني الطبيعي سخن سخن يعني صلاته سخنة خدمته سخنة علاقته بالإنجيل سخنة محبته للناس سخنة كل حاجة طالعة حارة حارين في الروح لما نزل روح القدس على التلاميذ كألسنة نار عشان يفكرنا بالمبدأ ان الروح القدس روح ناري عاوز شعل للدنيا يشعللها بالمعنى الروحي الجميل تبقى الدنيا كلها حب كلها سلام كلها فرح كلها كرازة كلها خدمة مرة واحد راح خدم في, في, في السودان وقال لي بص أنا رجعت أنا طول عمري بخدم بس لأول مرة أحس بفرق درجة الحرارة قلت له أيوة طبعا السودان حر قال لي لا يا منى لا مش حر لا الناس هناك سخنة الكهنة ما بتنامش والشباب بيشيل ويحط وبيعرق وبيهري وشهم منور وبيتعبوا جدا وفرحانين على طول صلواتهم سخنة قداساتهم جميلة تسبيحتهم حلوة آه، العيال اللي بيخدموهم فرحانين قال قال لي غير- دنيا غير الدنيا خدمة غير الخدمة ليه فرق حرارة إذا لا تطفئوا الروح الروح القدس بطبعه حار فلما تلاقي نفسك بتجر رجليك جار لا في حتة مش مظبوطة هنا لا الحكاية عاوزة حرارة ليه تقبل صلوة ما فيهاش حرارة ما تطلعش قول له بقى أنا قاعد لك لغاية ما تخليه نسخ ليه تقبل تخدم وانت بارد أم، افتكروا كمان انه الكتاب وصف لنا الروح القدس بالميه يمكن أشهر في كذا مثل للروح القدس الزيت والحمامة وال- لكن أشهر يمكن مرة وصف للروح القدس كان الماء الحي ربنا يسوع صرخ في مرة وقال يا جماعة اللي عطشان يجي وببلاش فليقبل إلي واشرب من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي ويوحنا عشان فاهم فقال ده بيتكلم عن الروح القدس وعشان كده احنا المزمور الأولاني اللي ابتدينا بيه المؤتمر كشجرة مغروسة عند مجاري المياه تعمل ايه ها تعطي ثمرها في حينه عاوزين ثمر يطلع لوحده عاوزين محبة فرح سلام تيجي لوحدها من غير ما نركز فيها خلينا مغروسين عند المية يعني ايه خلينا مشغولين بالامتلاء بالروح عاوزين طول اليوم نقول له املاني يا رب املاني من روحك وعشان كده تلاحظوا ان احنا صلاة أيها الملك السماوي بتتكرر في التالتة وتتكرر ثلاث مرات في نص الليل اللي بيصلي الإجبية يلاقي الساعة التالتة يقول له أيها الملك السماوي حل فينا طهرنا يا كنز الصالحات يرجع يقولها تاني بالليل مرة واثنين وثلاثة بنزن يوميا على موضوع الامتلاء بالروح الواحد ما يحسش بقى انه عاوز ما غير لما يكون عطشان اللي بيخلي الواحد فينا ما بيمتلأش ما- او ما بيرتويش انه مش بيجي عطشان شوفوا بقى المزمور يقول ايه يا الهي اليك ابكر نفسي عطشانه ليك شوفوا لما واحد يصحى بدري مشتاق يقعد مع الانجيل لازم يرتوي لازم يطلع بحاجة واحد جاي القداس مشتاق يصلي يا بخته لازم يشبع انما واحد يعني بيعملها واجب لا ممكن ما يرتويش عطشت نفسي إليك يشتاق جسدي إليك زي أرض ناشفة شوفوا الواحد يقول له رب أنا ناشف أنا أرضي بور أنا حاسس بقلق وحزن وخوف وتعب وتراب و... عاوز نقطة مية تنزل يشتاق الإيل إلى جداول المياه يقولوا دايما الغزلان أول ما تشوف المية تجري وبسرعة جدا فالمنظر ده عجب المرنم قال تشتاق نفسي إليك يا الله وبعدين قال لنا عاوزين تمتلئوا بالروح كلموا بعضكم بعض مش عاوزين نضيع وقت بعض عاوزين نملى بعض احنا كلنا حسينا ان احنا ما عندناش ثمر الروح كفايه اذا كلنا عاوزين نمتلئ بالروح طب ليه نضيع وقت بعض ما تقول لي كلمه واقول لك كلمه ما تصلي لي واصلي لك ما شجعك وتشجعني نقرب من ربنا ما تاخد بايدي واخد بايدك ونزق في اتجاه مظبوط احنا يا جماعة بنعطل بعض بدل ما نزق بعض لقدام في بيوتنا ومع علاقاتنا واصحابنا واشغالنا كل ده ممكن يبقى مجال للملء الروحي يقول لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة كي يعطي نعمة للسامعين ما تطلعش كلمة ملهاش لازمة الكلمة اللي تطلع تبني يا تشجيع يا إرشاد يا دعوة حلوة يا آية جميلة يا قصة تفرق معاك ومعايا قول كلام مفيد كل ما كان صالحا للبنيان يبقى هنا في الملء الروحي في دور بيننا وبين بعض ان الواحد يتبادل الغذاء الروحي يبقى كل واحد بيقول للتاني عندي آية حلوة عندي حكاية حلوة عندي موضوع حلو عندي فكرة جديدة عندي خدمة جديدة يقول افرحوا كل حين صلوا بلا انقطاع اشكروا في كل شيء هذه هي مشيئة الله يعني ربنا عاوزنا في الفورمة دي ان الواحد لو من غير ناس يا يشكر يا يصلي يا فرحان بربنا مع الناس يكلمهم عن ربنا ويسمع كلامهم عن ربنا وهنا اتدخلنا على نقطة رابعة في الامتلاء بالروح انا بكلمكم دلوقتي ازاي نوصل للثمر من غير ما نركز فيه طبعا التركيز فيه حلو احنا مش بنغير الكلام اللي قلناه انما هتصور ان انت مش مركز قوي في فضيلة طول الانام لو مركز في الامتلاء بالروح هتوصل لطول الانام لو مشغول بس تشبع بربنا هتيجي النتيجة طبيعية كل اللي قعدنا نقوله في يومين كل اللي قعدنا نقوله تلاقيه طلع عليك لوحده زي شجرة نبتت لوحدها من الحاجات اللي تملى بالروح كلمة أشكرك يا رب كلمة دي ليها تأثير عجيب كأنها إيه بالظبط بتفتح الحنفية كل مرة تقول أشكرك يا رب أنت فتحت حنفية النعمة وكل ما تقولها كتير ومن قلبك فتحتها على الآخر يلا اغرق بقى يلا اشرب زي ما انت عاوز عشان كده الكلمة دي لوحدها تغنيك روحيا تملاك روحيا بكل معانيها أو درجاتها شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والأب مرة شاب بيقول لي إيه بيقول لي أنا خدت تدريب صلاة يسوع مع كلمة أشكرك فبقيت من أول ما صحيت قعدت أقول يا رب يسوع المسيح أشكرك وقلت يا رب اليوم ده كله مش عاوز أبطل أقول وبقيت مراقب نفسي أول ساعتين نجحت خلصت صلاة باكر وأنا باكل بقولها نزلت على السلم بقولها ركبت عربيتي بقولها رحت الكلية بقولها وبعدين ركزت في المحاضرة نسيتها قال لي تتصور يا بونا أول ما خلصت المحاضرة كان جنبي واحد صاحبي مسيحي لقيت ماسك كتاب صلاة يسوع فلقيت ربنا بيقول لي ايه وبعدين مش هنرجع للاتفاق قال لي انا فهمتها كده لقيت كتاب صلاة يسوع بتاع سبورتنج ده الصغير ماسكه ففهمت ربنا بيقول لي كمل الاتفاق كمل اليوم انت ابتديت اول ساعتين بنجاح ليه بقيت اليوم يهرب منك فرجعت اكمل التدريب تاني لما الواحد يكون عاوز ربنا هتلاقوا هتلاقوا ربنا بيلحق عليه وبيبعت له رسائل ملحوظة جدا وواضحة جدا طول اليوم طول ما انت عاوز ومشتاق وجعان هتلاقي ربنا يحصرك ويشجعك ويبقى قريب جدا وواضح جدا أشكر كتير لأنه الشكر ده هو اللي يملاك بالروح ندخل على نقطة كمان ثيوفان الناسك يقول إيه لو آمنت بكل إخلاص أنه لا يمكن أن يحدث لك شيء إلا بإرادة الله وإن كانت رغبتك الوحيدة أن تنفذ مشيئة الله بكل طاقتك تلقائيا سوف لا يوجد أي شيء يحدث لك إلا وتقبله برضا يعني إيه لو أنت متأكد أن ربنا بيعمل كل حاجة حلوة وبيعمل كل حاجة لخلاصك وانت مش عاوز غير إرادة ربنا طبيعي انك تقضي كل عمرك أشكرك يا رب حصل خير حصل شر أشكرك يا رب حاجة اتحلت ما اتحلتش أشكرك يا رب ليه؟ أنا عاوز إرادتك وبالتالي بشكرك وإرادتك خلاص فهفضل أشكرك نقطة كمان يقول خاضعين بعضكم لبعض برضو افتكروا القاعدة دي يا جماعة أكتر حاجة تطفي الروح تحزن الروح تعطل الروح تقطع تقطع تيار النعمة الكبرياء وأكتر حاجة تكسر الكبرياء الخضوع أقولها تاني عشان تفتكروها أكتر حاجة تطفي الروح الكبرياء بكل عياله بقى الإدانة والغضب والشكوى والافتخار والتذمر وال... وأكتر حاجة تكسر دماغ الكبرياء الخضوع عاوز تمتلئ بالروح اتعود على كلمة حاضر يبقى في كلمة بتملى بالروح اسمها أشكرك يا رب وكلمة تاني تملاك بالروح اسمها إيه حاضر حاضر تقولها بقى لربنا وتقولها للي في البيت وتقولها للي في الشارع وتقولها للي في الشغل وتمشي تفضل تقول حاضر كده ما عدا طبعا لو طلبوا حاجة غلط هتقول لا كل ما تخضع كل ما تمتلئ بالروح ومن العذراء مثل أعلى في الخضوع نظامها في الحياة ليكن لي كقولك هو ذا أنا أمة الرب وبعدين يوسف يقول لها نروح مصر وانت كمان ليكن لي كقولك يعني ما جاتش عليك حاضر وبعدين ربنا يسوع له المجد يقول لها ايه ينبغي ان اكون في ملابي تقول له وانت كمان وليكن لي كقولك يعني ايه اي حد يقول حاجة حاضر كلامك يمشي حاضر اذا الخضوع بيدي سر امتلاء عشان كده الاباء كانوا يعشقوا موضوع الطاعة ده وما يقحوش ابدا ما يجادلوش كتير ويحبوا يكسروا مشيئتهم لانه عارفين ان دي بتدي امتلاء بالروح القدس يقول ايها الاحداث اخضعوا للشيوخ الشيوخ هنا كهنه وبعد ما قال للكهنة قال لا وليه كهنة بس كونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض تسربلوا بالتواضع لأن الله يقاوم المستكبرين ويعطي نعمة للمتواضعين فتواضعوا تواضعوا يعني اخضعوا تحت يد الله القوية كي يرفعكم في حين ملقين كل همكم عليه لأن هو يعتني بكم لما الواحد يخضع تلاقوا انه مسالم جدا كان ممكنا حسب طاقتكم سالموا جميع الناس مشكلتنا يا جماعة في دماغنا مش مقتنع دماغك اللي معطلك تقتنع ولا ما, ما تقتنعش ما تقول حاضر وتخلص ما تمشي في حاجات كتيرة قوي لو قعدنا نمشيها الدنيا تمشي سهلة قوي طبعا احنا عمالين نقول امتلئوا بالروح انما خلي عينك على ثمر الروح عشان نختم برضو نقول ايه بدل اكتشفنا ان ثمر الروح ده موضوع مهم راقب نفسك بقى على الموضوع ده بص على المحبة بتزيد ولا بتقل واول ما تتكسر روح صلحها بسرعة بص على الفرح موجود ولا طار ولازم ترجعه بص على السلام بص على الأنا بص على اللطف والتعفف خلي الحاجات دي مزغللة عينيك خلي ده طموحك كلكم ربنا يديكم ويوسع عليكم ليكوا طموحات تبقوا أغنياء ليكوا طموحات تبقوا مراكز ليكوا طموحات ولادكم يتجوزوا جوازات حلوة ليكوا طموحات تشوفوا أحفادكم كل ده خير بس أقول لكم الحق خلوا نمرة واحد ملكوت الله وبره ثمر الروح خلي عندك طموح يبقى عندك سلام يجي ورا منه بقى قولة الحفيد والابن والخير والفلوس حط الطموح الروحي قبل الطموح الأرضي الطموح الأرضي عندنا وعد هذه كلها تزاد لكم إنما الطموح الروحي مش هيجي لوحده لو ما طلبتوش وركزت فيه هيطير مش هتطوله إنما لو ركزت في طموحاتك الروحية كل اللي تتمناه في حياتك يجي لوحده ويجي أكتر مما تظن أو تفتكر إنما للأسف الشيطان بيلهينا بطموحات أرضية ويشغلنا عن الطموح الروحي فكرت ليه ما قالوش الحكمة وسط الثمار دي كلها الحكمة لأنها المسيح ساعات تبقى إيه شاملة ده كله فيقول الحكمة التي من فوق بصوا عليها كده شوف الصفات اللي قالها يعقوب تحسه هي نفسها التسع فضائل طاهرة مسالمة مترفقة مذعنة مملوءة رحمة أثمارا صالحة عديمة الريب والرياء يعني اللي عنده محبة فرح سلام طول أنا لطف صلاح هو ده الحكيم ده وصل للحكمة الإلهية ده ده اللي فعلا عنده شبه المسيح في الحكم فلو ما كان سألها هي دي نتيجة طبيعية انك ملكت كل الثمار دي فالمتعفف حكيم والطويل الأنا حكيم والوديع حكيم وهكذا يقول زمان الكنائس بتاعت الكنيسة الأولى كانت لها سلام وتبنى وتسير في خوف الرب وبتعزية الروح القدس كانت تتكاثر هنا مهمة برضو أفكركم لما تبقى روحاني فيك ثمر الروح هتبقى زي ال ال الزهرة الجميلة اللي تلم النحل عليها الناس هتيجي عليك والناس هتيجي بسببك وتتكاثر الكنيسة من خلال أعضائها المثمرين الكنيسة تكبر لما يكونوا أعضائها مثمرين لما كل واحد فينا يبان عليه ثمرة حلوة كده الناس تيجي تقطف من الثمر فالناس تتمتع بحبك فيدخلوا في مظلة الكنيسة يتمتعوا بأمانتك باتضاعك بطول أناتك بتعففك فطبعا كل الناس محتاجة الحاجات دي تلاقي الكنيسة بتكبر بسرعة جدا أسلكوا بالروح يقول في غلطية خمسة بعد ما قال قبل ما يقول الثمر قال أسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلوا ما لا تريدوا يعني إيه خلي الجايد أو الراس أو الرئيس في حياتك الروح القدس مش جسدك بمعنى أسلك بالروح يعني تضيف إيه على اللي قلناه خلي سلوكك روحي مش تلقائي ساعات التلقائية بتاعتنا تكون غلط يعني لما بتلاقي مثلا واحد شكله ملخبط بتبعد عنه دي التلقائية استنى استنى ما تسأل الروح القدس عاوزك تبعد عنه ولا تقرب تخدمه التلقائية بتاعتك غلط انت متبرمج غلط عاوزين نتبرمج صح فإذا أسلكوا بالروح يعني ما تمشيش على طبيعتك القديمة اللي لسه مليانة أخطاء يجي لك خبر مش حلو تكتئب وتكشر برنامج غلط البرنامج الصح يجي لك أي خبر أشكرك يا رب خير يا رب من إيدك خير كده ده برنامج صح فهمتوا؟ يبقى احنا عاوزين نظبط تلقائيتنا طبيعتنا القديمة دي عاوزة تتظبط اسلكوا بالروح هو ده سلوك روحي هو التهريج والتريقة على الناس سلوك روحي هو الشخط والنطر والزي سلوك روحي هو القلق والخوف والانزعاج سلوك روحي هو سيرة الناس سلوك روحي تصلي سلوك روحي تشكر سلوك روحي تفرح سلوك روحي تبتسم في وش الناس سلوك روحي تعذر الناس تحامي عن الناس تصلي للناس تسكت وتصلي في سرك كل ده اسمه سلوك روحي إذا أسلكه بالروح لما تركز على السلوك بالروح تلاقي شهوات الجسد وقفت لوحدها كان أنبا موسى زمان يقول لنا كشباب اسلكوا بالروح خلي بالكم من الفه ايه الفه هنا فلا تكملوا فاهمين يعني ايه مش ولا مش وصيتين دول وصية واحدة لو سلكت بالروح تلاقي نتيجة طبيعية الشهوات بتهدى الفه هنا معناها ايه نتيجة للسلوك بالروح انت تعبان من جسدك ومش عارف تفرمله لو اتمليت بالروح وسلكت بالروح هتلاقي جسدك هدي ورغباتك المتعبة هديت وشهواتك الزيادة طفت ليه بدل الروح القدس مشعل وحلو الجسد خلاص بقى مطفي وهادي عشان كده يقول إن عشتم حسب الجسد ستموتون ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون الروح عاوز غذاء عشان كده يقول لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين كأطفال هنا كأطفال مش فضيلة كأطفال يعني مبتدئين أو سقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم لم تكونوا بعد تستطيعون والآن أيضا لا تستطيعون كان زعلان منهم بولس قاعدين تتكلموا أحزاب وابونا عمل وابونا فلان مش عارف إيه وسيدنا فلان إيه و... إيه الكلام ده إيه اللعبة دي إيه الشغل ده فين الروحانية فين الصلاة فين احترام الناس ومحبة الناس فين التأمل في عمل الله وحكمته احنا قاعدين نتكلم في أحزاب وسياسات وشغلانات جسديين قال أصل انتوا مش بتاكلوا كويس لو اتغذيتوا كويس كنتوا زمانكم بقيتوا روحيين يبقى احنا محتاجين نتغذى روحيا لكي نسلك روحيا لما الواحد يبقى مشغول بكلمة ربنا وبخدمة ربنا وبحضور ربنا طبعا يبقى إنسان روحاني مفيش وقت للكلام الصغير والاهتمامات الجسدية آخر فعلا كلمة قال امتلئوا بالروح فقلنا جنبها ايه لا تحزن الروح لا تطفئ الروح وعرفنا انه عشان تتملي بالروح اتغذى اشرب من الماء الحي كلم الناس واسمع من الناس كلام عن ربنا اخضع وطي راسك عشان تمتلئ بالروح ركز في السلوك بالروح خلي هدفك مش بس تسلك بالروح ومش بس تفرح الروح الساكن فيك بدل ما تحزنه ومش بس تشعلله بدل ما تطفيه ده شوف بقى الكلمة الأخيرة دي خلي هدفك أن تنقاد بالروح في تعريف القديسين القداسة هي الانقياد لروح الله الشخص اللي بيتحرك 24 ساعة ليدد وجايدد بالروح القدس هو ده القديس القديس مش لازم يعمل معجزات مش لازم يطلع له جناحات مش لازم يبقى سايح مش لازم يبقى شهيد مش لازم يبقى راهب القديس هو الشخص اللي من كتر الجهاد والاجتهاد انه يتملي بالروح وصل انه always guided بالروح القدس بقى ربنا بيسوقه في كل حاجة يقول ايه ما يقولش ايه يعمل ايه وما يعملش ايه بقى الروح القدس بيوزع الوقت بيقول له دي دلوقتي دي بعدين دي تعملها دي ما تعملهاش ده تقول له كذا ده ما تقولوش ده تجري عليه تخدمه ده أجله ده كله اسمه ايه الانقياد عشان كده قيل عن المسيح له المجد كان يقتاد بالروح لأنه طبعا قدوس القديسين المثل الأعلى ومعلمنا بولس يقول لنا بقى البيك أو الأوبتيمم أو الهرم الروحي ده أعلى درجة في إيه الذين ينقادون بروح الله أولئك هم أولاد الله يعني عشان تبقى ابن ربنا بجد معناه بتعمل بالظبط اللي ربنا عاوزه منك طول الوقت معناه ان الروح القدس هو اللي سايق طول الوقت سايق دي بتفكرني ايه معلش اقول التشبيه ده انا قلته قبل كده بس ايه افتكره واضحك يعني كنت بقعد جنب شباب وشباب كتير من اللي بيسوقوا في مصر بيسوقوا بسرعة فافضل افرمل واقول له يا ابني حاسب يا ابني خلي بالك يا ابني فمرة ولد لا دمه خفيف قال لي ابونا يضايقك تقعد ورا فقلت له لا ما يضايقنيش قال لي وكمان يا ريت تنام فانا دي عجبتني ليه فهمت الروح القدس عاوز ايه عاوزنا نقعد ورا نقعد ورا يعني ايه هو اللي سايق هو اللي سايق الغي دماغك الغي عينيك الغي الغي قلقك خليه هو اللي سايق يقول يمين يمين شمال شمال ساعتها لو نمت هتبقى قديس هتوصل بالسلام فاهمين الفكرة اقصد ايه ملقين كل همكم عليه لانه هو يعتني بكم مش عارفين نعملها عشان مش عارفين نقعد ورا احنا قاعدين جنبه وبنقول للروح القدس حاسب يا رب حاسب يا رب يعني هو مش بيعرف يسوق وبعدين ساعات تقول له ايه يمين انت اللي فاهم تقول لربنا يمين طب ده كلام احنا بنعمل كده مع ربنا تقول له في فلان ده بكره لازم يحصل كده كأن ربنا لمؤاخذة مش يعني مش فاهم او مش واخد باله ومستني الادفايس بتاعتك انما الانقياد بالروح القدس معناه واحد سايب ايديه خالص قاعد ورا مغمض عينيه وسايب الروح القدس يسوقه وطبعا كده هتبقى الحياة أسهل جدا وسكتها مستقيمة على السما ده مش معناه سلبية أبدا ده معناه أنك أنت هتعمل بالظبط اللي ربنا عاوزه منك شوفوا معلمنا بولس لما كان رجل يعني طول عمره رجل صلاة فعدى عليه حتة كده في أعمال 16 تورينا يعني إيه الانقياد بالروح يقول اجتازوا في فرجية وكرة غلطية منعهم الروح عاوز أحكي لكم قبل دي كان إيه قبل كده كان في مرحلتين بولس ماشي بدماغه قوي يهودي متعصب ربنا عدل له دماغه فبقى مسيحي لسه ماشي بدماغه في حتة ليه فضل فاكر ان رسالته يخدم اليهود ومركز جدا انه يرجع اليهود لربنا لغاية ما ربنا قال له وبعدين بقى فيك انا مش عايزك تخدم يهود يا رب ده انا ده انا جايبهم لك ده انا يهودي يعني محدش يعرف يغلبهم زي سيبك من اليهود خليك معايا في الأمم حاضر عدل على الأمم على الأمم راح آسيا الصغرى قال بس آسيا الصغرى مفتاح آسيا هقعد فيها طول العمر لغاية ما أجيبها كلها ده كان آسيا الصغرى اللي هي غلطية وأفسس وفريجية اشتغل فيها شوية رجع يشتغل فيها تاني قفلت ليه ربنا قال له أنا مش عاوز آسيا الصغرى يا رب أنت مش واخد بالك ده أنا لو جبت لك آسيا الصغرى هجيب لك قلب العالم فمنعهم الروح قال لا فمنعهم يتكلموا بالكلمة في آسيا اللي هي آسيا الصغرى فلما أتوا طبعا بولس بيقاوح خلي بالكم ميسية دي حتة في آسيا برضه فقال طب هيروح بلد تانية ويوعظ فيه فلم يدعهم الروح لا يعني لا امشي ورايا ما تمشيش ورا دماغك حتى في الخدمة ففضل حيران مش فاهمك يا رب اعمل ايه دلوقتي اقعد في بيتنا يعني في الليلة دي بعد ما صلى جاله ايه رجل من أوروبا كان أول مرة بقى يفكر كده مقدونيا دي في فيليبي اللي هي أول حتة في اليونان احنا هننقل من آسيا لأوروبا كده ظهر راجل مقدوني بيقول له ايه ها فاكرينها اعبر إلينا وأعنا صحي الصبح قال لهم البلان اتغير فهمته مش عاوزني حتى في آسيا كان في الأول مش عاوزني لليهود قلت له حاضر مع من ورا قلبي بس للأمم وبعدين قلت له آسيا مشي معايا شوية وبعدين قال لي لا تعالى أوروبا وفوجئنا إن ربنا غير كل البلانز دخل اليونان دخل إيطاليا إسبانيا أوروبا نورت ببولس الرسول لأنه آسيا لها وقت تاني أدي الانقياد بالروح انقياد بالروح معناها لازم توقف دماغك حتى في الحاجات اللي انت حاسبها صح حتى في اللي انت متخيل انه مظبوط لازم ترجع لربنا تقول له أنا مش بفهم مشيني زي ما أنت عاوز تمشيني مهما حسبتها أنا يمكن بحسبها غلط أنا عاوزك أنت اللي تسوق وتسوقني زي ما أنت عاوز يقول المعز الروح القدس يرسله الأب باسمي يعلمكم كل شيء يذكركم بكل ما قلته لكم لو تعلمتوا عليه وسمعتوا اللي بيقوله على طول سلامي أترك لكم سلامي أعطيكم لو خليت الروح القدس هو اللي يسوق هو القائد الأعلى هو اللي يحرك كل حاجة هتتمتعوا بسلام يفوق كل عقل ليس كما يعطي العالم أعطيكم لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع إذا إحنا هدف كل اللي إحنا عملناه ده إحنا شفنا النتيجة الجميلة اللي الواحد يتمناها تصوروا لو الواحد فينا بقى شجرته كده فيها محبة فرح سلام طول أناء لطف يا سلام على الحياة تبقى جميلة جداً وكل اللي يتعامل معاه طبعا يدخل الشبكة من كتر الجمال ده كله ويبقى شبه المسيح طب نوصل لده كله ازاي ثمر الروح امتلئ بالروح اشتغل مع الروح القدس ما تطفيهوش ما تحزنهوش وطي راسك قول حاضر اشكر كتير اتغذى اشبع بكلمة الحياة ماء الروح اسلك بالروح خلي هدفك ان تنقاد بالروح لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين